قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اخوتي العلم الشرعي دواء من ادويه القلوب النافعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سالوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال هذا العلم الشرعي يحتاج الى جهد والى بذل والى صبر والعلم الشرعي في الاسلام يحتاج الى شيخ يعلم لابد من شيخ يعلم التلاميذ هكذا كان العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه والصحابة علموا التابعين والتابعون علموا التابع أتباع التابعين فمن بعدهم وهكذا انتقل إلينا العلم اللي احنا بنسميه الإسناد الإسناد إن أنا أقول حدثني شيخي مثلا الشيخ فلان عن شيخه الشيخ فلان عن شيخه الشيخ فلان دي اللي بيقولوا عليها العنعنه وبيضحكوا عليها لا لا ده ده هو ده العلم الاسناد من الدين لذلك آه، يجب علينا ان نتلقى العلم عن المشايخ الافه تاتي في العلم حين يتكبر التلميذ او حين يتكلم الجاهل في العلم اضر شيء في علم الشرع ان يتكلم جاهل ان حد ما يعرفش ويتكلم ما تعلمش ويتكلم ويفتي ويقول وهو لم يتعلم ولم يتربى ولم يتلقى وانما قدامه فرصه ان هو يكتب في جريده فيكتب ويتكلم او يتكلم في التلفزيون يتكلم او يالف كتاب يتكلم وهو لم ي... العلم ده له مبادئ وله اصول وله مدارج يترقى فيها و... وت... و... وترتقى درجه درجه بالتدرج الشاهد ايه ان دايما تجد الطالب بيتطلع الى مكانه الشيخ لذلك من القصص اللي هي هتبين لك خطورة الأمر ده إن الحسن البصري كان له حلقة فجه تلميذ من تلاميذ الحسن اسمه واصل ابن عطاء سأل الحسن رحمه الله رجل مات مصرا على كبيرة فهل هو مسلم أم كافر فقال الحسن هو مسلم وتحت المشيئة إن شاء أدخله النار أدخله الله النار بذنبه وإن كان مات على التوحيد ينتقل إلى الجنة ودي عقيدة أهل السنة عقيدة أهل السنة أن من مات على كبيرة واحد مات على كبيرة من الكبائر مصر عليه لكنه موحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تقول لي وممكن واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويبقى مصر على كبيرة آه ممكن آفات النفوس وأمراض النفوس وشهوات النفوس مشكلة الشاهد واصل ابن عطاء رفض هذا القول قال له لا يبقى كافر العالم بيتكلم والتلميذ كبر بقى له دماغ بيفكر بدأ يعترض فطرده الحسن امشي تعترض بالجهل فراح عمل حلقة لوحده جنب حلقة الحسن وطبعا اتلم عليه واجتمع حوله كل اللي في نفسه شيء من الحسن وبدأ هو يستقطب الناس فقال عطاء فقال الحسن اعتزلنا واصل فسموا المعتزله المعتزلة دول فرقة من الفرق يقدمون العقل على النقل مش موضوعنا ان احنا نتكلم عن المعتزلة وانما احنا بنتكلم عن اصل قضية الفرقة جت منين والخلاف جه منين سيدنا الامام علي رضي الله عنه يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف يقول العلم نقطة كسرها الجاهلون العل- العلماء لو العلماء بس اتكلموا كان الموضوع انتهى لكن المشكلة في الجهال والإمام الشافعي رحمه الله يقول لو ناظرني ألف عالم غلبتهم ولو ناظرني جاهل غلبني ما هو انت هتعمل ايه مع الجاهل لما تيجي تكلمه بالعلم وهو جاهل ما بيفهمش علم فتعمل ايه في الاخر تلاقي نفسك مش عارف ترد هو مش فاهم انت بتتكلم في ايه نرجع لقصة الخضر وعبد الله بن عباس قصة الخضر وسيدنا موسى عليه السلام وان تلميذ من هؤلاء التلاميذ بدأ يتكلم بجهل سبب ورود القصة بدأ يتكلم بجهل يقول ازاي سيدنا موسى كريم الله يروح يتعلم من واحد فموسى يبقى مش ده موسى تاني فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب آه هو ده العلم حدثنا عبد الله بن عباس قال إن نوف البكالي جاهل العلم عندي أنا لأن أنا سمعت من أبي بن كعب قال رسول الله يبقى هو ده واحد بيقول ان موسى مش موسى جهل قالوا لا موسى هو موسى النبي الكليم بدليل ان حدثني عشان كده العلماء علماءنا يقولوا ايه اياك اياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام إياك إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام مين شيخك في المسألة دي جبت الكلام ده منين أصل الكلام ده إيه قال حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي بس دي الحتة اللي احنا بنقول عليها ايه الدليل دليلك ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي يبقى اثبت ان القصة دي قصة موسى الايه النبي الكريم لما نقول ان مثلا مثلا اعفاء اللحيه فرض دليلك ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى اللي يقول لك لا يجوز ده دليلك ايه وهكذا كل مسألة في الدين لابد لها من دليل عشان كده علماء قالوا أي كلام ليس عليه دليل لا يلزمك الدليل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو حديث قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل وفي رواية أنه ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب قنا شر نفوسنا وشر الناس يا رب نعوذ بك من شر ألسنتنا وشر عقولنا يا رب اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آمين آمين آمين إخوتي ابن القيم يقول وهل أضر على الناس من الناس وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح أخاه فقال اسكت قطعت عنق أخيك في رواية قصمت ظهر أخيك لو سمعها لم يفلح أبدا القصة إيه إن سيدنا موسى وقف يعظ الناس في موعظة تحدث عن عظمة الله تحدث عن الآخرة تحدث عن الجنة تحدث عن النار حتى فاضت العيون ورقت القلوب وهذه غاية الواعظ غاية العالم أن ترق القلوب وأن تفيض العيون وأن يقترب الناس من الله وأن يذكر الناس الله فلما حصل كده ولا سيدنا موسى مشي فقام واحد مشي وراه معجب بسيدنا موسى قدرت تتأثر في الناس فقال لسيدنا موسى في حد على ظهر الأرض أعلم منك كان بيقول له أنت أعلم الناس وأنت أحسن الناس وأنت مؤثر جدا وأنت مش ممكن مفيش حد في الدنيا دي زيك في حد زيك فسيدنا موسى قال له هل في الأرض أعلم منك قال لا فعتب الله عليه آه. مش بقول لكم ربنا يكفينا شر الناس ويصرف عنا أذى الناس ويبعد عنا كلام الناس تلاقي الشيخ ناشئ وبدأ في طلب العلم يبدأ ده يقول له ايه ده ده انت احسن عالم والكلام زي ما بيقولوا الزن على الودان أشد من السحر سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى حين يربي عبده يربيه بما شاء لحكمة الله يعلم أين هذا العبد الصالح الذي يريد أن يذهب إليه موسى في المكان الفلاني لكن الله جل جلاله أراد أن يربي سيدنا موسى قال له احمل حوتا سمكة في مكتل في غلق في مقطف في آه، شنطة في مكتل حوت قيل أنه مشوي سمكة مشوية خدها معاك في شنطة واركب البحر وافضل ماشي في البحر ساعة السمكة دي ما ت- تدب فيها الروح وتقفز في البحر مرة تاني يبقى المكان ده هو اللي فيه سبحان الله العظيم لله في ذلك حكمة وبيعلمك أو الله عز وجل أراد أن يعلم سيدنا موسى من البداية أن العلم كل شيء يأتي في أوانه كل شيء بيجي في اوانه كل شيء بيجي في وقته وكل شيء بيجي آه، بقدره ربنا ما قالوش روح المكان الفلاني تلاقيه ولا امشي بعد وقت قد كده هتلاقيه لا لا لا خد مكتل وفي حوت لما الحوت ده ينزل البحر يبقى هو ده المكان وفعلا أخذ سيدنا موسى معه فتاة يوشع ابن نون وقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني حين يفارقك الحوت قال له أنت مالكش شغلانة معايا إلا تشيل المكتل ده ساعة ال- السمكة ما تنزل البحر قول لي الحق السمكة نزلت فقال يوشع ما كلفت كثيرا حاجة بسيطة وهنشوف دلوقتي ما كلفت كثيرا دي هيفرط فيها عشان كده لما تكلف بشيء ما تستعينش بيه انا عايزك تأيد الفوائد اللي احنا بنقولها دي واحدة ورا التانية قال ما كلفت كثيرا قال له دي حاجة بسيطة قوي دي سهلة خالص انا هشيل ال- الشنطة المكتل وساعة السمكة ما تقفز اقول لك الحق السمكة قفزت فانطلق موسى عليه السلام وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون فحمل موسى حوتا في مكتل وانطلقا يمشيان قال سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا قال له لا أبرح لن أترك لن أفرط لن أسكت لن أتكاسل لن أمل لن أستريح لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أو أمشي سنين مهما طالت هذه السنين سأمشي ودي تفيدك في البداية وخد الفايدة دي مهمة قوي إن من أهم شيء في الطريق إلى الله العزم والتصميم والإرادة القوية والأخذ بالجد آه. روح الجد والعزيمة والقوة مهمة جدا في سلوك الطريق إلى الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل ما ينفعش انك انت تدخل الطريق بكسل دي صفات المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين قال سبحانه وتعالى آه انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون التردد والتذبذب والتلون وعدم اخذ الامر بجد وبعزيمه وبيقين هذا قرين الفشل شوف سيدنا موسى لما اراد انه يطلب العلم لما اراد ان يصل ليرى هذا الذي هو اعلم منه قال لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى لو مشيت سنين مهما طالت هذه السنين لن أبرح لن أترك لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا وفعلا بدأ سيدنا موسى سيدنا موسى ينطلق في هذه الرحلة وهو بهذا العزم تجد إنسان دخل رمضان وسمع إن لله عتقاء من النار في كل ليلة دخل رمضان وسمع من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن مش في دماغه العزم لازم تعتق رقبتي لازم يغفر لي ذنبي مش في دماغه القضية فتضيع منه لابد من العزم والجد والتصميم قال سبحانه وتعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم حمل موسى عليه السلام المكتل أو حمل يوشع بن نون تلميذه فتاه المكتل ومشى مع سيدنا موسى وانطلق وانطلق إلى مجمع البحرين نرحل معهما بإذن الله اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته